بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين أفكركم تاني بأجزاء سفر الرؤيا الإصحاح الأولاني المسيح له المجد كان بيقدم نفسه الكائن والذي كان والذي يكون إلى الأبد وبعدين إصحاح اتنين وتلاتة رسائل للكنائس السبع رسائل روحية إصحاح أربعة وخمسة مجد العرش الإلهي وبعدين من إصحاح ستة بدأنا الختوم السبعة وابتدينا بس خدنا أول ختم إصحاح ستة أول ثلاث أعداد هقراهم وراجع معاكم قلنا إن الختوم السبعة دي تمثل في الغالب سبع مراحل هتعدي على الكنيسة والبعض بيقول انها سبع ظروف هيعدوا على الكنيسة مش لازم تبقى مراحل متتابعة لكن الأميل انها تكون متتابعة لانها تنتهي بنهاية الأيام نظرت لما فتح الخروف واحدا من الختوم السبعه وسمعت واحدا من الأربعة حيوانات قائلا كصوت رعد هلم وانظر فنظرت وإذا فرس أبيض والجالس عليه معه قوس وقد أعطي إكليلا وخرج غالبا ولكي يرل احنا قلنا أن الفرس الأبيض ده إشارة إلى الكنيسة الأولى النقية البهية اللي راكب عليها المسيح له المجد كفارس أبيض وقلنا الإشارة دي واضحة أكتر في رؤية 19 جت سيرة تاني الفرس الأبيض و... والجالس عليه و... ودي إشارة للمرحلة الأولى من حياة الكنيسة كانت مرحلة لغاية النهاردة دايما نبص للكنيسة الأولى عشان نعيش زيها نبص لآبائنا الرسل والسفر أعمال الرسل اللي يمثل ظروف الكنيسة الأولى عشان نتفرج الكنيسة الأولى عايشة ازاي بتصلي ازاي بتصوم ازاي بيشتركوا مع بعض ازاي مستعدين كلهم للاستشهاد عندهم روح الكرازة بتمتد من بلد لبلد بسرعة شديدة ففارس راكب على فرس أبيض معه قوس وخرج غالبا كأن الكنيسة بدأت تجتاح العالم والمسيحية ماشية تغلب كده وتشيل الوثنية وتشيل اليهودية وتشيل كل حاجة في سكتها ولكي يغلب يعني ده لازم يغلب في الآخر فالمرحلة الأولى تفضل مرجع لينا عبر كل العصور عشان كده الحقيقة كنيستنا من جمالها في كل قداس لازم تحط لنا حتة من سفر أعمال الرسل قبل ما تقرأ لنا السنكسار في القداس عشان يفضل سفر أعمال الرسل مرجع عملي للكنيسة يعني زمان الناس عاشت عاشت ازاي وصلت ازاي ووصلت لربنا ازاي احنا مش اول مسيحيين على الارض ومش احنا اقوى مسيحيين كان في مسيحيين اقوى مننا كتير بالاخص مسيحي الكنيسة الاولى والايام الاولى واعطي اكليلا رمز للنصرة ان المسيح له المجد لازم ينتصر مهما اللي هيحصل بعد كده لازم ينتصر في الآخر المسيح لأن الفرسان اللي بعد كده أو الختوم اللي بعد كده ظروف قاسية على الكنيسة فالختم الأولاني رمز النصرة والقوة والنقاوة اللي تميز الكنيسة الختوم الثلاثة اللي بعد كده ظروف قاسية بتعدي عليها الكنيسة هلخصهم لكم الأول وبعدين نقراهم واحد واحد وناخدهم بالتفصيل الختم الثاني هيبقى فيه فرس أحمر وده إشارة رمزية إلى الدم والاضطهاد الشديد اللي هتعاني منه الكنيسة الختم الثالث في فرس أسود وده رمز للظلام أو الظلمة بسبب إن التعاليم هتنحرف والبدع والهرطقات لما تكتر تبقى الكنيسة مظلمة لأن مفيش استنارة مفيش رؤية سليمة فالفرس الأسود رمز لل بدع والهرطقات الفرس الثالث أو الختم الثالث الفرس الأخضر أو الفرس الأصفر ساعات في بعض الترجمات ده إشارة إلى الدجال وفترة الارتداد الشديد اللي هتعدي على الكنيسة قبل مجيء المسيح يبقى عندنا بعد الختم الأولاني ثلاث ختوم كلهم مش لصالح الكنيسة أو كلهم فقدوا البياض والنقاوة والجمال بتاع الفرس الأولاني فإن اعتبرناها مراحل هنقول بعد مرحلة الكنيسة الأولى جت مرحلة اضطهاد شديد جدا ودم في الكنيسة بآلاف وملايين من الشهداء وجت مرحلة بدع وهرطقات شديدة تعبت الكنيسة قوي وما زالت آثارها لغاية النهاردة وجت فترة ارتداد وما زالت تأتي على العالم إلى أن يأتي الدجال الفرس الأصفر تعالوا ناخدها واحد واحد ولما فتح الختم الثاني مين اللي بيفتح أفكركم لما فتح الخروف واحدا من الختوم اللي بيفتح الخروف القائم كأنه محمول لأنه قال ما لقيتش حد يرضى يفتح وكان يوحنا بيعيط لأن محدش راضي يفك الختوم إلى أن ظهر المسيح له المجد الحمل القائم كأنه مذبوح بفدائه بقوته بلاهوته فك أسرار التاريخ قاد الكنيسة عبر كل الصعوبات دي لغاية ما يدخلها السم فالختم الثاني اللي بيفتح كل مرة الخروف سمعت الحيوان الثاني قائلا هلم وانظر بعض المفسرين بيقولوا الأولاني الحيوان الأولاني كان إشارة للأسد ما احنا لما نرجع لصح أربعة فاكرين هم أربع حيوانات حوالين العرش اللي أولهم كان وشه مثل وش أسد والتاني مثل وجه الثور والثالث مثل وجه الإنسان والرابع مثل وجه النسر فالأولاني إشارة للأسد لأنه بيشاور على الكنيسة المنتصرة الفرس الأبيض والفارس الجالس عليه معه قوس وخرج غالبا ولكي يغلب الفرس الثاني اللي هو إشارة للذبيحة أو للطور تمشي قوي مع أن الفارس بتاعه هيبقى كله دم فيقول ايه قائلا هلم وانظم فخرج فرس اخر احمر كلمة فرس هنا اشارة ان الموضوع بيمتد بسرعة يعني كل مرة في فرس يعني الابيض الكنيسة بتمتد بسرعة في العالم وتنظف الدنيا خالص وتنورها كده الفرس الثاني فرس احمر بيجري برضو يعني الدم ماشي في كل بلد مصر شبعت من دماء الشهداء وتركيا وافريقيا وكل بلاد العالم اللي كان فيها مسيحيه في الاول كان فيها استشهاد فظيع والام ودماء بلا عدد خرج فرس اخر احمر وللجالس عليه اعطي ان ينزع السلام من الارض اعطي دي مهمه ليه لان لو احنا حضرنا ظروف الاضطهاد والاستشهاد كان لازم هيجي سؤال يرن في دماغنا نقول لربنا حتى متى يا رب ليه بتسيب القديسين يندبحوا ليه الكنيسة كل يوم تفقد عشرات ومئات وآلاف من الشهداء ليه سايب الشر يغلب ليه سايب الوثنيين يقتلوا المسيحيين ليه سايب العالم ينتصر ويتباهى بانتصاره فهنا الآية جميلة لما يقول أعطي أن ينزع السلام من الأرض يعني ربنا بسماح منه سامح أنه ما يبقاش في سلام في الفترة دي تبقى الكنيسة في ألام شديدة وتتوجع وتتألم وتتملي بصبغة الدم وكلمة صبغة الدم دي لما يسوع قالها لأمة المي... أم يعقوب ويوحنا لما جت تقول له خلي ولادك واحد يقعد على اليمين وعلى الشمال قال لها انت مش عارفه بتطلبي ايه يستطيعان ان يصطبغ بالصبغه التي اصطبغ بها انا لان المسيح له المجد على صليبه كان الدم مغطيه من راسه لرجليه فكان صبغه الدم مليان فكانت اشاره انه بيقول لهم قد الصبغه دي قد الفرس الاحمر هي طبعا فاكره بيتكلم عن مجد الدنيا وملك الدنيا قالت له يستطيع قال لها هيستطيعوا فعلا هم هيستشهدوا أو هيتعذبوا كتير فيعقوب كان أول شهيد من ال 12 ويوحنا آخر واحد رحل من ال 12 خرج فرس آخر أحمر وللجالس عليه أعطي أن ينزع السلام من الأرض إذا ربنا أحيانا يسمح بفترات صعبة على الكنيسة وكأنه ليس هناك سلام بس تاخدوا بالكم ان مفيش سلام على الارض لكن لما الكنيسة تبقى عايشة سما يفضل فيها السلام الكنيسة الحقيقة ارض وسما رجل في الارض ورجل في السما والكنيسة طقسها ونظامها وجوها كله سماوي كل لما الكنيسة حافظت على طابعها السماوي وتشبهها بملكوت السماوات السلام ما يروحش منها أبدا وكل ما بقت حتة من الأرض كمؤسسة أرضية ينزع منها السلام على الأرض تلاحظوا أن في كل صلواتنا نقول يا ملك السلام أعطينا سلامك قرر لنا سلامك بنلح في طلب السلام لأن السلام ينزع من الأرض في فترات كده ما يبقاش فيه سلام في الدنيا أبدا حروب ومشاكل وهموم لكن الكنيسة ما يخرجش منها السلام تفضل مدينة السلام طول ما هي شبه السماء لأن السماء فيها سلام لا ما يروحش منها أبدا عشان كده نقول لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض يعني خلي مشيئتك اللي سارية في السماء رب تسري علينا في الأرض ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض نخلي الكنيسة حتة من السماء قطعة من السماء كلها فرح كلها سلام مهما الدنيا ما كانش فيها سلام وده اللي نقراه حتى في زمن الاستشهاد العجيب في زمن الاستشهاد ان كان الوثنيين ما عندهمش سلام والارض بتغلي باضطهاد المسيحيين والوحيدين اللي في الدنيا عندهم سلام هم المسيحيين المضطهدين كانوا يتقدموا في مواكب الاستشهاد كأنه عيد يدخلوا طابور كده على الاستشهاد هيدبحوا واحد ورا التاني بشكل مرعب وهم بيرتلوا وهم فرحانين كأن ما فيش أي مشكلة ومشتاقين كل واحد منهم يوصل للسماء قبل التاني بحماس حقيقي وبفرح وسلام غريب كان يميز الكنيسة المتألمة أو كنيسة الدم أو الختم التاني طبعا في فترة في تاريخ الكنيسة بالذات كان الاستشهاد أعلى ما يمكن هي الفترة اللي جت على طول بعد كنيسة الرسل يعني بعد استشهاد الآباء الرسل أول 200 سنة بقى من عمر الكنيسة في العالم ال 200 سنة دول كان فيهم دم بلا حدود دول اللي راح فيهم كل المشهورين بتوعنا ماري جرجس وماري مينا وأبو سفين كل الشهداء المشهورين دول راحوا في أول 300 سنة إلى أن أتى الإمبراطور قسطنطين الروماني وأعلن المسيحية ديانة عالمية وأصدر منشور اسمه التسامح الديني ورفع الاضطهاد عن العالم لكن جه زمن كان كل بلد كانت اسكندرية يوميا بتصدر ألفات للسماء بالألفات في اليوم الواحد وده تاريخ مثبت يعني فشوفوا النهاردة لما واحد يستشهد الدنيا بتتقلب ازاي لا كانت اسكندرية بالذات مشهورة أكتر بلد في العالم هي وصعيد مصر سوهاج بالذات و... وأخميم والحتت دي كان الاستشهاد بلا عدد خرج فرس آخر أحمر وللجالس عليه أعطي أن ينزع السلام من الأرض وأن يقتل بعضهم بعضا وأعطي سيفا عظيما يعني ربنا سمح لهذا الفرس الأحمر أو للفارس بتاعه أنه يبقى في إيده سيف وفي إيده اضطهاد شديد جدا في زمن معين يبقى حتى زمن الاضطهاد حين يأتي نقبله أنه عطية من الله وأنه بسماح من ربنا وخطة من ربنا ونرجع نبص بسرعة على الفرس الأبيض ونقول له أنت خرجت لكي تغلب ولازم تغلب في الآخر فكل واحد يفضل عينه على الفارس الأبيض الأولاني اللي معاه نصرة بالرغم من كل شيء هيفضل معاه النصرة ولما فتح الختم الثالث سمعت الحيوان الثالث اللي كان شبه إنسان ده قائلا هلم وانظر تلاحظوا أن الحوار ده دائر دايما بين الكائنات الروحية اللي في السماء الأربعة حيوانات غير المتجسدين والأربعة وعشرين أسيس اللي في السماء ويوحنا الرائي يوحنا الرائي كأنه تايه مش عارف حاجة فكل شوية واحد يقول له بص هنا بص هنا وواحد يطبطب عليه يقول له ما تعيطش وواحد يقول له بعد كده دول مين يقول له انت اللي عارف هتلاقي يوحنا زي التايه في السماء وهم عارفين وبيشرحوا له كل حاجة هلم وانظر فنظرت وإذا فرس أسود والجالس عليه معه ميزان في يده وسمعت صوتا في وسط الأربعة حيوانات قائلا ثمنية قمح بدينار وثلاث ثماني شعير بدينار وأما الزيت والخمر فلا تضرهما إيه الكلام ده الفرس اسود والجالس عليه معاه ميزان التاني كان معاه سيف الاولاني كان معاه قوس واكليل الاولاني اشاره للمسيح المنتصر التاني قد يكون اشاره للشيطان اللي معاه سيف بيضطهد الكنيسه او زمن الاضطهاد ايا كان الجالس عليه الثالث فرس اسود والجالس عليه معاه ميزان في يده وصوت طالع من العرش بيقول تمنية القمح بقت بدينار تمنية القمح ده حاجة زي ربع كيلو جزء كده صغير جدا والقمح ده هو العيش والشعير هو العيش بتاع الغلابة واخدين بالكم فهنا إشارة إلى مجاعة شديدة جدا لأن لما يبقى تمنية يعني سمنية القمح بدينار ده الدينار ده أجرة العامل في اليوم فاكرين المثل اللي شرحه ربنا يسوع المسيح عن الفعلة وجي حاسبهم في الآخر فدل كل واحد دينار دينار دي اليومية بتاعت الفاعل ساعتها فاليومية دي تأكله وتأكل بيته ويمكن يغيض منها لكن لما يكون الكيلة بتاعت القمح بقت بدينار ده معناه مش هيعرفوا يعيشوا ولا ياكلوا فهنا إشارة إلى المجاعة الشديدة طيب هل ربنا يهت... يعني هيكلمنا عن أكل وشرب لا ده بيتكلم عن الجوع الروحي ان الكنيسة فيها فرس اسود او فيها ظلمة في التعليم فالناس جعانة عاوزة تعرف الحق فين الناس جعانة للتعليم السليم بقيت عشان تلاقي أمحاية يعني خبز سليمة هتغرم كتير قوي وتتعب كتير وتتكلف كتير ففي مجاعة شديدة وثلاث ثماني شعير بدينار يعني حتى لو افتقرت وكلت خبز الفقراء الشعير برضه غالي برضه غالي أما الزيت والخمر فلا تضرهم المنطقة دي أو المرحلة دي إشارة إلى زمن البدع والهرطقات احنا يعني في تاريخ الكنيسة نقول بعد زمن الآباء الرسل بدأ في اضطهاد شديد جدا واستشهاد وقت الرومان شديد قوي لما انتهى الاستشهاد بنصرة الكنيسة والكنيسة طلعت من زمن الشهداء معاها سجل حافل بالشهداء والأعداد الكنيسة تضاعفت مش قلت بالاستشهاد الشيطان خسر الجولة فدخل على جولة تانية مرعبة هي جولة التشكيك في الإيمان والبدع والهرطقات وفعلا تلاحظ يا دوب الكنيسة هديت من زمن الاضطهاد وطلع لنا أريوس وطلع لنا نسطور وطلع لنا أوطاخي وطلع لنا مكدونيوس وكل شوية بطرك ولا كاهن يقول كلام غلط ويلخبط ألفات ويشكك الكنيسة ويمزع في الكنيسة ويلخبط الإيمان وتفضل الكنيسة تحارب مش بقى بتحتمل آلام واضطهاد ده هي قدرت على دي لكن أصبحت القضية الأخطر لأن في فرس أسود في تعليم أسود في زمن أسود بمعنى التعاليم مش مستقيمة شوفوا هنا الكنيسة دايما ترى في التعاليم الغير سليمة المنحرفة ظلمة بينما النور دايما إشارة إلى الحقيقة والتعليم المستقيم لما واحد يقول كلام حلو بتاع ربنا مظبوط نقول له نورتنا لأنك أنت فعلا حطت لنا الحقيقة واضحة لكن التعاليم التانية تبقى زي الضلمة عشان كده الفارس ماسك ميزان ليه لأن الشاطر ساعتها اللي يوزن كل اللي بيسمعه لأن مش كل اللي هتسمعه مظبوط هتسمع وعظ الأريوس هيشككك في المسيح كإله هتسمع وعظ المقدونيوس هيشككك في الروح القدس هتسمع وعظ النسطور هيقول لك المسيح شوية إنسان وشوية إله هتتلخبط يلا خلي معاك ميزان واوزن بميزان الذهب كل كلمة بتسمعها لأن قانون الإيمان لازم يكون مستقيم ويكون دقيق يكونش في حرف غلط لأن ده الإيمان اللي هيدخلك السماء تلاحظوا بقى أما الزيت والخمر فلا تضرهما يعني حتى البدع والهرطقات كانت بسماح من ربنا ما هو اللي سامح هو اللي بيفك الختوم يعني حتى البدع كانت بسماح من ربنا طب يا رب ده البدع دي بهدلت الكنيسة في وقت وتعبت ناس كتير قوي بس شوفوا مع كتر البدع إلا أنه الكنيسة اغتنت بسببها طلع لنا اثناسيوس وطلع لنا كيرلس وطلع لنا ديسقورس وطلع لنا العتاولة اللي ردوا على البدع وثبتوا الإيمان وشرحوا الإيمان وعلمونا الإيمان المستقيم وكانوا بركة للكنيسة عبر كل الأزمان فكأن البدع خدمت الكنيسة لأنها طلعت لنا قانون الإيمان وطلعت لنا التسبحة وطلعت لنا كتب الأباء الأوائل وشروحات الإنجيل كل ده كان بسبب إيه البدعة اللي بتخبط في الكنيسة فربنا بيفتح الختم عارف إنه هيمرر الكنيسة وهيوجع البشرية بس عارف إنه كله مصلحة في الآخر لكن عشان الكنيسة ما تقعش إيه اللي يحفظ الكنيسة قال الزيت والخمر ما تضرهمش يعني القمح جوع جوع صحيح كلمة ربنا زي الأكل كده زي العيش هيبقى في مجاعة شديدة في كلمة ربنا لكن تبقى الكنيسة عايشة على الزيت والخمر مين ساطر يقول ايه الزيت والخمر الأسرار ليه الزيت ده مهم جدا عندنا في الكنيسة لأن الزيت هو زيت المسحة اللي بننال بيه عطية الروح القدس زيت الميرون فالكنيسة لسه بتعمد ولسه بتمسح أولادها بالروح القدس ولسه بتغرسهم في الإيمان يكبروا يسمعوا كلام بطال يوزنوه بميزان الذهب ميزان الجهاد ميزان الكتاب المقدس والخمر إشارة إلى سر الحب الإلهي سر الجسد والدم يعني الكنيسة عدت مرحلة البدع والهرطقات اللي حافظ عليها طقوسها وأسرارها وارتباط الشعب بيها لغاية النهاردة تلاحظوا كده ان الشاب او الشخص اللي مرتبط بالتناول بانتظام ومتعود جوه الكنيسة حتى لو الناس بره لخبطته بكلام غريب ما يقدرش يبعد عن القداس يخاف يجي عند الحتة دي ويقلق ليه يقول لك إلا الذبيحة إلا المذبح إلا الجسد والدم ما أقدرش أعيش من غيرهم فربنا عشان يحفظ الكنيسة ويحميها لم يسمح أن يتوقف فيها الزيت والخمر يعني إيه؟ يعني فضلت الأسرار عبر كل الأجيال قائمة اللي يقرأ تاريخ الكنيسة يلاقي ما في زمن الأسرار توقفت أبدا في الكنيسة من ساعة ما المسيح له المجد صعد للسماء إلى يومنا هذا الكنيسة الرسولية تعيش بأسرارها فيها زيت المسحة الميرون المقدس فيها التناول بانتظام فيها المعمودية بانتظام مهما حصل زمن اضطهاد مهما جت بدع وهرطقات مهما أسقفا انحرفوا بطركا انحرفوا برضه الكنيسة الزيت والخمر لا تضرهم ربنا حافظ كنيسته بأسرار يبقى الختم الأولاني نراجع الفرس الأبيض الكنيسة القوية النقية اللي بتمتد في العالم الختم الثاني الفرس الأحمر الاضطهاد اللي ماشي واستشهاد ماشي في العالم كله الختم الثالث والفترة الثالثة الفرس الأسود البدع والهرطقات والتعليم اللي ضلمت شوية ولما فتح الختم الرابع سمعت صوت الحيوان الرابع قائلا هلم وانظر فنظرت وإذا فرس أخضر والجالس عليه اسم الموت حاجة صعبة أوي اللي قاعد عليه اسم الموت والهاوية تتبعه وأعطي سلطانا الموت والهاوية أعطي سلطانا على ربع الأرض أن يقتل بالسيف والجوع والموت وبوحوش الأرض برضو احتار المفسرين في تفسير الفرس ده في بعض الترجمات اللون مش أخضر يقولوا بيل باهت وفي ترجمة تانية يقولوا أصفر لكن في كل المقصود لأن الخضار ساعات احنا نقول دي علامة حلوة لكن ده هنا اسمه الموت هو الحقيقة مش أخضر قوي يعني لكن مقصود بيها احنا طبعا الموت ما يفرقش معانا لو موت جسد ويعني ما نروح السماء ده هنا المقصود بيه الموت الروحي يعني في ناس كتيرة هتضل لدرجة هتدخل الهاوية فكأن الفرس الأخضر بدعة من البدع السوداء اللي كانت في الفرس اللي قبله غلبت وكالت ربع الأرض وأثرت على ناس كتير قوي ومشي وراها والهاوية تتبعه اللي هيمشي وراها هيدخل الهاوية مصيره كده طبعا بعض المفسرين قالوا دي إشارة لزمن الدجال لأن الدجال لما يجي هيمشي وراه آه، ناس كتير قوي يوصلوا الربع الأرض والدجال كل كل اللي هيمشي وراه يدخل الهاوية هيدخل الجحيم هنا كمان الاضطهاد هيرجع تاني لكن كله قتل وطريقة القتل يمكن تميز هذا العصر انه بالسيف وبالجوع وبوحوش الارض اذا خدناها بمعنى حرفي جت فترات على الكنيسة الحقيقة كان فيها اضطهاد وقتل بوحوش الارض كانوا يرموهم للحيوانات وكانوا يترموا في في المنطقة يجوعوا يتحبسوا لغاية ما يموتوا هم جعانين في أنواع من الموت دي عدت علينا كتير في الكنيسة والبعض بيقراها أنها بطريقة روحية الجوع الروحي لما الواحد يفضل جعان لكلمة ربنا وما بياكلش كلمة ربنا يموت يموت ولما يتعرض لوحوش الأرض اللي هي الشياطين والشهوات اللي في الدنيا تاكله لأنه مش مستح مش محتمي في الفرس الأبيض وفي النقاوة وفي الجهاد وفي المسيح له كل المجد فالختم الرابع هذا اللغز إما إشارة إلى الدجال وإما إشارة إلى بدعة تأكل ربع الأرض وت- وتشيع الموت الموت الروحي خلي بالكم هنا الموت مقصود به الموت الروحي يعني ما عندهمش حياة روحية دول ما عندهمش حياة روحية حقيقية ده الحاجة سدية خالص ده من التراب وإلى التراب التفكير كله ترابي والتفكير كله زمني وقد تكون إشارة للدجال الختم الأولاني كان مفرح ومشجع الختم الثاني والثالث والرابع كان آه، مؤلم على الكنيسة ليه يا رب سامح بكده زمن استشهاد شديد وزمن بدع وهرطقات وزمن فيه بدعة تسري وتكسب وتاكل ربع الأرض ودي ساعات احنا بنستغرب ليه يا رب بيحصل كده ليه سايب الحكاية تمشي كده عشان ربنا يطيب خاطرنا فتح الختم الخامس ولما فتح الختم الخامس رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم كأن المنظر على الأرض منظر بقى مزعج جدا إيش دم وإيش ظلمة بتاعة البدع والهرطقات واللون الأخضر لون للأسف أصبح باهت كده زي الموت حاجة كئيبة طب يا رب أنت الكنيسة لما تبص على حياتها في الدنيا تلاقيها دايما مضطهدة دايما مجربة بأفكار غريبة دايما بيخطفوا من ولادها للموت الروحي ويرتد عننا ناس ويسيبوا المسيح طيب أمال أمال إيه يعني إيه اللي هيشجعنا؟ إيه الحكاية يا رب؟ إحنا خسرنا الجولة ولا هنكسبها؟ فيقول لا استنى أفرجكم بقى. ففتح لنا الختم الخامس عشان يشجعنا ويعزينا. فشفنا منظر مش على الأرض. المنظر ده بقى مش على الأرض، رأيته تحت المذبح. نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله طبعا رؤية النفوس النفوس لا ترى الأجساد هي اللي بترى فده يؤكد أن المنظر مش أرضي وكأن ما يشجعنا في الكنيسة أننا نرى الشهداء والقديسين اللي سبقونا في السماء منتصرين إحنا بنجاهد إحنا بالنسبة للعالم والمجتمع يمكن ماينورتي أقلية فحاسين شوية إن إحنا إيه ضعف لا بص بقى تحت المسبح شوف ملايين من الشهداء والقديسين اللي سبقونا كل دول معانا كل دول نفس الفريق بتاعنا هم دول عزوتنا الذين معنا أكثر من الذين علينا عشان كده كل كنيسة قبطية تلاقوها مليانة صور قديسين عشان تفكرنا بنفوس الذين قتلوا من أجل شهادة من أجل كلمة الله من أجل الشهادة حكاية تحت المذبح دي إشارة جميلة المذبح دايما إشارة للصليب ليه؟ لأنه المذبح هو المكان اللي توضع عليه الذبيحة وذبيحتنا الحقيقية في العهد الجديد المسيح صلب لأجلنا فمذبحنا هو الصليب فكأن كل الشهداء وكل القديسين اللي عاشوا اللي عاشوا وماتوا في اسم المسيح له المجد ماتوا تحت رجلين صليبه يعني ايه يعني المسيح فوق المذبح مذبوح عشاننا واحنا تحت المذبح مستعدين نموت عشانه كل المسيحيين عبر كل الاجيال ماتوا تحت المذبح يعني ايه تحت المذبح يعني مرتبطين بالصليب مرتبطين بالذبيحة لهم عهد معاه هو فوق المذبح مذبوح من أجلنا وإحنا بنقول له وإحنا تحت المذبح مذبوحين لأجلك إننا من أجلك نمات كل النهار قد حسبنا كغنم للذبح ما هم كانوا يجيبوا الغنماية كده ويربطوها تحت المذبح وبعدين يموتوها وبعدين يطلعوها فوق المذبح احنا بقى تحت المذبح مستعدين ان نموت كلنا من اجل المسيح ولغاية النهاردة حسب الطقس القبطي في الأديرة القديمة تلاقوا أجساد الشهداء يحطوها فين تحت المذبح في بعض الأديرة لما تزوروا تلاقوا أن يقول لك تحت المذبح في جسد فلان وجسد فلان وكتير من مدافن البطاركة تتعمل مذابح يعني تحطوا المدفن وفوق منه ايه يتصلى القداس فيبقى الذبيحة المسيح له المجد فوق المذبح وتحت المذبح مين الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة معنى كده ان احنا كلنا مرشحين ان يكون نصيبنا تحت المذبح هو ده التبعية الحقيقية هو ده الفرح لأن هنشوف الناس دول أحياء قديسين منتصرين فاحنا كلنا عاوزين نبقى معاهم تحت المذبح وكأن المذبح ده مكان مهم جدا لو ما ارتبطناش بيه يمكن نخسر الأبدية فكل واحد فينا يسأل نفسه ايه ارتباطك بالمذبح انت بتركع تحت المذبح بتسجد قدام المذبح بتقول له يا رب انا مستعد اموت مع عنك زي ما انت مت عني في عهد بينك وبين ربنا عند المذبح في آية جميلة في مزمور خمسين تقول إيه يجمعوا لي أتقيائي القاطعين عهدي على ذبيحة كأن كل مرة نقف قدام المذبح بنقطع العهد العهد الجديد دمي الذي يسفك عنكم دمي الذي للعهد الجديد فنقول له إكراما لدمك يا رب إحنا مستعدين نموت عشانك تحت مذبحك عشان كده كانت الذبيحة زمان لما كانوا يذبحوها جنب المذبح يكبوا دمها تحت المذبح احنا دمنا تحت المذبح احنا مش فوق المذبح فوق المذبح مفيش غير ذبيحة واحدة المسيح المصلوب من اجلنا رب المجد واحنا كلنا تحت المذبح مستعدين نموت معاه فبيقول انا شفت بقى تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من اجل كلمة الله يعني ايه قتلوا من اجل كلمة الله يعني ماتوا عشان خاطر كلمة ربنا اما ماتوا كارزين بيكرزوا بكلمة الله او ماتوا لانهم قالوا لهم انكروا المسيح مش هننكره فمن اجل كلمة الله من اجل الشهادة بيقول التي كانت عندهم الشهادة ان المسيح هو الله ابن الله الحقيقي أو من أجل كلمة الله أن وصية ربنا وكلمة ربنا خلتهم يعيشوا أنقياء وأتقياء فالعالم كرههم لدرجة موتهم كل ده اسمهم ماتوا أو قتلوا من أجل كلمة الله أو عاشوا بكلمة ربنا لغاية ما ماتوا فاستحقوا أيضا أن يكون نصيبهم تحت المذبح وصرخوا بصوت عظيم دي تريحنا بقى في حتة إيه هل اللي سبقونا ونفوسهم تحت المذبح ليهم دور ولا ملهمش دور اهم ليهم دور لما يجي حد يقول القديسين ايه اللي بتتكلموا عليهم مفيش شفاعة مفيش القديسين دول ماتوا خلصوا ماتوا ازاي ماتوا ازاي الهنا ليس اله اموات اله احياء نفوسهم تحت المذبح بتتكلم نفوسهم بتصرخ نفوسهم حية الى الابد تنتظر يوم الدينونه نفوسهم حاسة بينا ومشاركانا ألمنا وبتشفع فينا وفي ضعفاتنا نفوسهم بتستقبلنا واحد ورا التاني كل ما نسيب الدنيا نفوس الذين تحت المذبح دول قوة الكنيسة كلها دول جمال الكنيسة النفوس دي هم دول كل الجواهر بتاعت الكنيسة نفوس الذين تحت المذبح صرخوا بصوت عظيم ليه لأن عددهم ملوش آخر عددهم كبير قوي ما هو بيقول فرس أحمر يعني خرج كده يخلي الدنيا كلها دم حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض قالوا ربنا إيه مش كفاية يا رب يعني الشر غلب كتير ده اضطهاد روماني واضطهاد غير روماني واضطهاد بسبب البدع واضطهاد للأقباط واضطهاد لغير الأقباط يا رب يعني ملايين ملايين من الشهداء حتى متى تترك الشر ينتصر حتى متى لا تقضي تقضي يعني تجري قضاءك يعني تحكم لغاية دلوقتي انت ما حكمتش يا رب سايب الشر يبرطع في الدنيا كده ولا تنتقم لدمائنا هو نفس السؤال اللي ساعات يجي في قلبنا لما نشوف ولاد ربنا مظلومين مقهورين مذلين مضطهدين نقول له يا رب بقى تسيب ولادك يتبهدلوا وتسيب كنيستك تتحرق وتسيب اسمك يهان اهو السؤال موجود اهو ومش احنا اللي بنسأله بس ده القديسين سبقونا وسألوا المسيح نفس السؤال حتى متى أيها السيد ليه السيد انت صاحب السلطان انت في ايدك كل حاجة احنا كقديسين يعني مش ممكن هنشك لحظة ان في ايدك انت السلطان ان كنت سايب الشر يغلب ده لانك انت عاوز كده او سايب كده مؤقتا انت هو السيد الرب انت صاحب السلطان والقدوس يعني القدوس اللي ما يعجبكش الخطية سايب الخطية تغلب سايب الشر يمشي ليه ده أنت قدوس والحق يعني كل الحقيقة فيك سايب الباطل يمشي ليه سايب التعاليم البطالة تمشي ليه سايب حاجات غلط وأفكار غلط بتسرق الناس مننا ليه حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي اقضي يا رب اقعد بقى على كرسيك وتعالى دين كفاياهم وتنتقم لدمائنا واحد يقول الله مش هم عندهم محبة كاملة دول قديسين خلي بالكم كونهم قديسين بيحبوا الناس إلا أن ده ما يلغيش لي النقمة أنا أجازي يقول الرب النقمة من الشر النقمة من الشيطان وأعوانه النقمة من مملكته وكل تابعيه طبعا نحن ننتظر دينونة عادلة عادلة نقمة من عالم الشر بكل ما فيه ونصرة لكل أولاد الله تنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض الساكنين على الأرض مقصود بيهم إيه الناس اللي عايشة في الدنيا أهل الدنيا اللي هم الأشرار سكان الأرض إحنا في لغة الكتاب ما اسمناش سكان الأرض اسمنا سكان السماء اسمنا بتوع الملكوت ملكوت الله داخلكم سكان الأرض الناس المرتبطة بالأرض واللي عمالة تعذب في ولاد ربنا طب ردك إيه يا رب على هذا الطلب والصراخ شوف القديسين بيصرخوا عننا وبيصرخوا من أجل أنه الظلم يرفع وأن القضاء يأتي لكن ربنا يقول إيه فأعطوا ما ردش بالكلام الأول صرف لكل واحد منهم أعطوا كل واحد ثيابا بيضا وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا أيضا بدل ما يرد عليهم صرف لكل واحد منهم ثوب أبيض طبعا دي إشارات رمزية لأن دول نفوس احنا لسه بنقول دول نفوس مش أجساد إشارة إلى إيه يعني افرحوا انتم انتوا ما تنشغلوش انتوا خلاص كملتوا جهادكم افرحوا انتم فلتبدأ أفرحكم يا من تحت المذبح انتهت أيام ألمكم وانتهت ضيقتكم البسوا الثياب البيض وتهنوا انتم اعطوا ثيابا بيض كل واحد يلبس الأبيض وعشان كده احنا بندفن في الأبيض دايما عشان عشما وأملا ورجاء أن نفسه تلبس الثياب البيض تحت المذبح فاهمين الفكرة ونصلي دايما في الأبيض عشان نبقى من أصحاب الملكوت برضو اللي لابسين أبيض وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا يسيرا يا رب ده فات 1500 ولا 700 سنة ولسه الزمن ما لسه يسير لسه زمانا يسيرا يا رب بعد مئات السنين لسه بتقول لهم طولوا بالكم شوية صغيرة شوية صغيرة ازاي ده فات مئات من السنين يا رب ده الكنيسة اتجرحت تمام ده ده ده السما زحمت بالقديسين قال لهم قيل لهم أن يستريحوا ادخلوا الراحة انتوا ارتاحوا انتوا كملتوا جهادكم يا بختكم البسوا الأبيض وافرحوا وطولوا بالكم شوية صغيرة هي بالنسبة لهم شوية صغيرة احنا بالنسبة لنا شوية كتيرة لان احنا تحت السماء تحت الشمس فكل يوم بيعدي بطيء وبتاع لكن ألف سنة عند الرب كيوم واحد فوق الشمس تلاقي ايه الزمن يجري بسرعة قوي لكن تحت الشمس الزمن نحسه بطيء قوي قيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا أيضا طب ليه يا رب ليه ما بتستجبش على طول وخلاص حتى يكمل العبيد رفقاءهم أو يكمل العبيد رفقاءهم وإخوتهم أيضا العبيد دون أن يقتلوا مثلهم عاوز يقول لهم إيه أنا أصلي مش هاجي غير لما كله يكمل اللي عليه كل السماء تكمل فلو المسيح جه دلوقتي راحت فرصة ناس كتيرة تدخل تحت المذبح لو المسيح جه دلوقتي يمكن شهداء لسه هيدخلوا وياخدوا مناصب جميلة في السماء ما خدوش المركز ده فقال لهم لا استنوا شوية لسه رفقائكم اخواتكم لسه في ناس حبايبكم من اللي على الارض ما كملوش جهادهم مش عاوز اجي غير لما يكملوا جهادهم ده اللي قاله معلمنا بطرس قال ان ربنا لا يتباطأ الرب عن وعده كما يزعم قوم ولكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أحد بل أن يقبل الجميع إلى التوبة فهو مطول باله ليه عشان كلنا نبقى تحت المذبح عشان كل واحد فينا يكمل كلمة دي هي اللي ورا تأخير مجيء المسيح عارفين ليه المسيح ما جاش عشان مستخسرنا لحسن ما ندخلش تحت المذبح لسه ما كملناش جهادنا لسه ما كملناش رسالتنا لسه ما نستاهلش نقف معاهم تحت المذبح لسه ما نستاهلش نلبس اللبس الابيض فقال لهم استريحوا انتوا عشان عاوز اخواتكم يكملوا خلوهم يكملوا لما يملوا ورقة الإجابة واطمن ان هم هينجحوا هقول الوقت خلص لاني عاوز انجحهم لو قلت دلوقتي الوقت خلص هلاقي ورق كتير فاضي وهلاقي امتحانات كتيرة خايبة وفي ناس كتيرة هتسقط استنوا لما يكملوا فأنه من رحمة ربنا علينا أنه لم يأتي بعد لكي نكمل جهادنا ومسمينا إحنا إحنا إخواتهم شوفوا بقى الكلمة الجميلة نفوس الذين قتلوا تحت المذبح محسوبين إخواتنا ومحسوبين رفقائنا كلمتين جمال قوي يعني ماري جرجس وماري مينا وبوسفين والست دميانة دول اخواتنا ورفقائنا واصحابنا هم مشغولين علينا واحنا فاكرينهم ولازم هنتقابل معاهم في السماء ويبقى لنا نصيب تحت المذبح هم مستنيينا نكملهم العجيب ان نفس التعبير استخدمه بولس الرسول وهو بيشرح نفس الفكره في رسالة العبرانيين وقال كل دول دخلوا السماء لكن لا يكملوا بدوننا لسه مش كاملين مش كاملين ازاي ده كل واحد منهم كامل وتمام لا هم كجسد للمسيح كامل احنا نكملهم احنا بقيت جسدهم التعبان احنا الجزء من الكنيسة اللي لسه بيتألم ولسه بيستوي ولسه على النار ولسه هيدخل ولسه هيلبس الابيض فلازم الكنيسة المنتصرة تشد الكنيسة المتألمة عشان تكتمل كعروس مهيئة لرجلها فكأن رؤية الختم الخامس هدت نفسية يوحنا بعد ما شاف الختم المرعب بتاع الفرس الأحمر والختم المزعج بتاع الفرس الأسود والمجاعات والجوع للتعليم والبدع والهرطقات والفرس الأخضر اللي واكل ربع الأرض والهاوية تتبعه رجع قال له اطمن كل دول كانوا بيوردوا لي أنا على السماء نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة فكل الألام اللي بتيجي على الكنيسة بتصدر ناس للسماء قديسين وشهداء ومعترفين وكارزين وخدام وحاجة جميلة فربنا كسبان كسبان يبعت دقات على الأرض ويلم يلم قديسين تحت المذبح ونظرت لما فتح الختم السادس ده هم سبعة وعند السبعة لازم نقفل وكل ما نقرب من السبعة هنفتح سبعة تاني عشان تبقوا فاهمين سفر الرؤيا يمشي ازاي كل ما نيجي عند السبعة ربنا يقول ايه طب نمدها شوية كمان ويفتح سبعة كمان فعندنا سبع ختوم هي سبع مراحل على الكنيسة أول ما نقرب على السابع يعني المسيح جاي نفتح سبعة تاني اسمهم سبعة أبواق أبواق دي إنذارات تيجي على العالم المسيح جاي يتوبوا بقى نظرت لما فتح الختم السادس ده قبل الأخير وإذا زلزلة عظيمة حدثت والشمس صارت سوداء كمسح من شعر والقمر صار كالدم ونجوم السماء سقطت إلى الأرض كما تطرح شجرة التين سقاتها إذا هزتها ريح عظيمة إيه ده بقى ما هو ده نفس الكلام اللي قاله المسيح في متى 24 عن علامات مجيئه لما تقروا متى 24 وتلاقوا نفس الكلام ده هو نفسه تقريبا اللي قاله المسيح قبل مجيئه ان في علامات في الطبيعة هي تعلن عن مجيء المسيح مقدمة لمجيء المسيح لكن قال لنا ليس المنتهى بعد يعني مش هي نفسها المجيء لا هذه مبتدأ الأوجاع هتسمعوا عن حروب وأخبار حروب وأوجاع وزلازل وأوبئة لكن ليس المنتهى بعد لأن في حاجة تاني جاية فهنا سمعنا عن زلزال زلزال كبير قوي والشمس صارت سودة كمسح من شعر يعني ايه كتل سودة في الشمس فبقت الشمس عاملة زي ايه الشعر كده الاسود لان حتت منورة وحتت كتيرة بالطول كده سودة فزي شايفينها من بعيد ايه زي شعر كده متداخل في بعضه على فكرة عشان بس من غير ما اخوفكم بيقولوا النهاردة في الشمس في كتل سوداء كتيرة قوي عمالة تقترب من بعض يعني الشمس عمالة تضلم كل مادة يعني آه علميا يعني يقولوا في حتت كده فقدت الانفجارات النووية اللي فيها وظلمت بتوع الفلك بيقولوا كده يعني مش النهاردة يعني الفترة الأخيرة لكن يعني الحاجات دي بتحصل في كام مئة سنة فما يعني لسه عندنا فرصة توب والقمر صار كالدم القمر لما الشمس نورها يبهت القمر كمان نوره لأن نور القمر انعكاس من الشمس نوره مش فيه فنور القمر يضعف ويقولوا حتى بالبلدي القمر مخنوق يعني فاهمين ازاي مش باين فكل الطبيعة عمالة تنهار ونجوم السماء سقطت إلى الأرض طبعا التعبير ده مش دقيق علميا قوي لأن النجمة أكبر من الأرض لكن باللغة الدارجة طبعا النجمة وقعت على الأرض يعني شفناها وقعت أو وقعت بقى أجزاء منها زي النيازك والشهب والحاجات الفظيعة اللي ممكن تحرق أجزاء ضخمة من الأرض ويقول النجوم ابتدت تقع كما تطرح شجرة التين سقاتها يعني في الموسم لما شجرة التين تتقل وتبقى مليانة تين تيجي ريح شديدة مرة واحدة تلاقوها بقت بتنزل زي المطر يفضلوا يقعوا ورا بعض فالنجوم بدأت تتساقط ورا بعض يبقى التفسير الحرفي مقبول أن الطبيعة تنهار تباعا قبل مجيء المسيح الشمس تضلم وده اللي قاله المسيح والقمر لا يعطي ضوءه ونجوم السماء تتساقط دي مقدمة مجيء المسيح على السحاب لكن كمان احنا بناخدها بمعنى روحي او رمزي الشمس اشارة الى ان في بعض الكبار اللي منورين هيتخللهم ضعفات شديدة والكنيسة اللي زي الشمس للأسف هيدخلها بدع وأفكار غلط فتبقى إيه مختلط فيها الأسود بالمنور يعني الشمس إشارة أحيانا لبعض المعلمين اللي بينوروا الكنيسة ممكن يدخل فيهم حاجات وحشة دي ممكن تحصل كده والقمر لأنه واخد نوره من الشمس يبقى زي الدم يعني برضه يبقى القديسين اللي منعكس عليهم نور المسيح اتخنقوا الروحانية ما بقتش زي الأول ما بقاش فيها البريق الأولاني ده في زمن الارتداد والضلال والنجوم ابتدت تقع يعني الشخصيات الكبيرة اللي في الكنيسة بعضهم بينحرف وبعضهم بيضل وبعضهم بيدخل في بدع وهرطقات فكأن نجم وقع لأن ما تنسوش أن الكتاب عبر عن القديسين بالنجوم وقال نجما يمتاز عن نجم في المجد وكان يقصد القديسين في رتابهم في السماء برضو تشبيه شجرة التين ده تشبيه قديم استخدمه يسوع وقت ما كان بيشرح علامات مجيئه قال من شجرة التين تعلموا المثل متى صار عودها رخصا و... و... وتقلت كده وبقت أوراقها خضرة وحلوة اعرفوا ان الصيف قرب بتعرفوا كده انتوا كمان لما تقروا العلامات دي كان يقول كده المسيح توقعوا المجيء فهنا شجرة التين دايما علامة أو رمز لأنها كانت معروفة عند اليهود اللي حوالين جبل الزيتون بالذات وفي البلاد دي كان دايما زراعة التين مشهورة فلما يقع التين كده ورا بعضه زي النجوم لما تقع والسماء انفلقت كدرج ملتف زي السلم الملوي كده ويتشق مرة واحدة فكأن السماء عمالة بتتشق ومتعرجة كده بشكل واضح وكل جبل وجزيرة تزحزحها من موضعهما يعني في زلازل بدرجة ان مفيش حاجة قاعدة في مكانها لا جبل ولا جزيرة قاعدين في مكانهم طبعا دي ثورة في الطبيعة ما حصلتش قبل كده وملوك الأرض والعظماء والأغنياء والأمراء والأقوياء وكل عبد وكل حر أخفوا أنفسهم في المغاير وفي صخور الجبال وهم يقولون للجبال والصخور اسقطي علينا واخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف إذا المرحلة دي لسه ما جاش المسيح لكنها آخر حاجة قبل مجيئه وهزت كل الدنيا بزلازل وثورة طبيعية وكل الكبار الأقوياء والملوك والأمراء والأغنياء وكل عبد وحر يعني أي بني آدم ما بقاش يفرق دلوقتي إن كان عبد ولا حر بدل بعيد عن ربنا يقصد كل الفئات اللي كانت متكبرة وكانت متعالية وكانت شايفة نفسها وكانت تدعي الحرية وهي عبدة للخطية كل الفئات دي بقوا مرعوبين من مجيئه وقالوا ايه للجبال والصخور اسقطي علينا تصوروا واحد يشتاق انه يدفن تحت الصخر ولا يشوف وش المسيح ده رعب الدينونة رعب الدينونة للأشرار نشكر ربنا مش للقديسين أولاد الله أولاد ربنا يبقوا مشتاقين جدا لمجيئه وفرحانين جدا بمجيئه زي ما عبر بولس الرسول وقال ليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا كل اللي مشتاقين لمجيء المسيح مش هيحسوا بالمشاعر دي اللي هيحس بالمشاعر دي بالرعب وانه يتمنى يندفن تحت الصخر ولا يواجهش المسيح دول المتعالين والمتكبرين وناكري المسيح واللي ما لهمش علاقة بربنا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف الله ده الخروف حمل قائم كأنه مذبوح ده الحمل ده دايما إشارة للوداعة والبراءة والنقاوة كشاة سيقة إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام من يجزه يعني هو الحمل ده له غضب أيوة له غضب عشان كده يقول لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم احنا عمرنا ما شفنا المسيح في غضبه نشكر ربنا هو وديع جدا كحمل وهو طويل البال جدا ولكن له يوم غضب يوم غضبه العظيم ربنا ما يسمحش لحد فينا يخاف منه في هذا اليوم أو يرتعب أو يقول للجبال اسقطي علينا احنا نقول النهاردة لأنفسنا نحط راسنا في التراب ونبكي ونتوب ولا نتعرض لهذه اللحظة المزعجة والمرعبة من يوم غضبه العظيم لأنه من يستطيع الوقوف مجدا للثالوث الأقدس آه نختار آية أعطوا كل واحد ثيابا بيضا وقيل لهم أن يستريحوا نقولها مع بعض أعطوا كل واحد ثيابا بيضا وقيل لهم أن يستريحوا كمان مرة أعطوا ثيابا كل واحد ثيابا بيضا وقيل لهم أن يستريحوا